أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق سوف يشرفنا في هذا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك وتسامونا اهلا بك عزيز واهلا بكل المشاهدين والسامعين جلستنا هي جلسة الحوار الحوار المفتوح حوار الحق حوار الدليل والبرهان ونعرف إرادة الله فينا وفيكم ويبدأ الجلسة بالصلاة جناب الأمس شكرا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا اله المحبه يا من غمرتنا بحبك احببتنا قبل تاسيس العالم وقبل ان تخلقنا عندما كنا في تصورك ولهذا خلقتنا بفيض حبك لكي نتمتع بهذه المحبه الابويه الابديه كم نشكرك يا رب لانك اشرقت بنورك في قلوبنا لنعرف مجد محبتك لنا اخوه كثيرين يا سيد لم تشرق في قلوبهم النعمه فيما بعد لانهم يغلقون الابواب ويوصدونها امام اشعه شمس محبتك فليتك يا رب تقرع على الابواب لتفتح ولتدخل انت بنور نعمتك الى الاعماق فينال كل انسان منك بركه وتعطيه بحسب احتياجاته خلصنا من الخطيه ومن الشيطان ومن اعوان الشر ومن الظلمه حتى نعيش في النور معك على الدوام بارك كل نفس ماثله قدامك بكل بركه روحيه لان لك الملك والقوه والمجد من الان والى الابد امين
آمين مكتوب في بشارة معلمنا يوحنا الحبيب أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن رعيته عن الخراف ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد من العابرين اللي موجودين معانا اليوم الأخت فرحة اللي تعامل معها يسوع المسيح في حياتها في اختبار رائع آه، بنسمع اختبار الأخت فرحة ليكون في عزاء لينا أدمن الرب يبارك حياتك من فضلك اديها الميكروفون
آه، سلام المسيح آه، ليكم جميعا السلام والنعمة سلام ونعم آه، انا احب ان انا اقول آه، اختباري ايوه آه، الحقيقه انا من اسره مسلمه آه، مولوده في اسره مسلمه طبعا ابويا وامي آه، مسلمين بس مسلمين آه، يعني مسل- مسلمين متدينين جدا لدرجه انهم علمونا الصلاه من سن سبع سنين اللي كان ما يصليش وبعد سن العشرة لازم كنا ننضرب يعني فالحقيقة آه، اتربى الخوف جوايا آه، آه، بنخاف من ربنا كتير من طفولتنا لكن آه، بدرجة ان إن الواحد كان دايما يجي له كوابيس كده انه هيخش النار وهيحصل له كذا وكذا يعني آه، كان رعب كنتش بعرف انام كويس يعني من طفولتي بسبب الرعب آه، اللي انا كنت فيه لكن
المايك وقع منك يا فرحه
آه، لكن آه، انا متاسفه تفضلي آه، لكن الحقيقة آه، جيت في سن 13 سنة آه، كنت بحب القراية كتير وابتديت آه، آه، أقرأ ووقع في إيدي بمحض صدف- صدفة فقط الإنجيل ولما قريته كان عاجبني الكلام اللي فيه جدا آه، والكلام آه، آه، آه، وخصوصا الموعظة على الجبل وحسيت قد إيه إن ربنا في الإنجيل ده آه، حلو جدا آه، يعني حاجة جميلة بس أنا مش هقبل الكلام بقية الكلام اللي جوه الإنجيل ده لأن المسيحيين دول كفار ودول ما ناس بي- بيؤمنوا بثلاث آلهة وربنا اتجوز وخلف و... يعني كلام ما يخشش العقل فيعني معلش الكلام ده حلو الجميل اللي قاله المسيح ده بناء على انه رسول الله وخلاص وحسيت قد ايه آه، ربنا حلو قوي في الانجيل ده لكن انا مش قادرة اقبل الامور الثانية لان المسيحيين مش بيدافعوا عن نفسهم وما دام ما بيدافعوش عن نفسهم يبقى هم ناس آه، موافقين على ان ربنا اتجوز وخلف بعد كده آه، يعني قبلت ان انا اكون مسلمة اهو اهو مسلمة بقى يعني هو ده احسن الوحشين ربنا ال- ال- اللي بيخوف ده هو احسن الوحشين احسن ما اكون ايه مشركة بالله في استمريت مفيش كلام في قلبي خالص آه، بيني وبين ربنا في الإسلام آه، رغم ان انا بصوم وصلي وصلي ورا بابا جماعة و- وكل ال- الكلام ده آه، جيت بعد كده قلت عشان يجيلي كلام في قلبي قررت ان انا آه، آه، اكون متدينة بشكل اوضح واكبر يعني حجاب وفي خمار في, في الحاجات دي كلها وبعدين في يوم من الأيام آه، طلبت آه، أخت لينا آه، مسلمة قالت لي يا فرحة آه، يعني مهم كتير اللي انت بتعمليه ده انت انسانة رائعة و... ومسلمة متدينة جدا بس بتعملي حاجة غلط وهو انك بتعاملي المسلمين المسيحيين كويس فانا الحقيقه استغربت قوي من الكلام بتاعها قلت لها يعني ما عملوليش حاجه عامل فيهم ايه يعني قالت لي ده آه، ده آية في القرآن بتقول كذا وكذا وجابت لي الآية بتاعت سورة آل عمران وسورة المائدة آيتين من القرآن ف أنا استغربت قوي يعني أنا إزاي ربنا يخليني أنا ما أحبش الآخرين وربنا اللي في الإنجيل بيقول حب أعدائك حتى فالموضوع كان من جوايا مش قادرة استوعبه كتير وابتديت اقول ان الناس دول اللي هم المسلمين مش عارفين يفسروا القرآن كويس وهيسوقوا الاسلام بطريق بطريقة التعصب بتاعهم لكن مفيش فايدة لقيت السلام برضو مفيش سلام في قلبي ابدا رغم ان انا آه ان انا كل مرة بعمل آه يعني حاجات اكتر في الاسلامية اصوم اكتر اقرا قرآن اكتر ما في سلام في قلبي وفي خلال خلال فترة عبادتي وكده اصطدمت آه، بآيات في القرآن وكان الموضة أيامها آه، الكلام ده هو كان من من- يمكن من 17 سنة آه، الموضة أيامها الإعجاز العلمي للقرآن والمصيبة الكبرى الصدمة النفسية اللي جات لي لما لقيت آه، الشيوخ وتلفزيون كلهم بيتغنوا بالإعجاز العلمي في القرآن معتمدين على إن الناس ما بتدورش وراهم واكتشفت الكذبة دي من خلال الآية اللي بتتكلم على آه، تكوين الجنين في رحم الأم يعني الآية اللي بتقول فكسونا العظام لحما دي يعني آه، تقريبا كانت تقريبا ال- آه، ال- القشرة التي آه، قسمت ظهر البعير وابتديت أبحث قلت لا أنا مش هعتمد على شيوخ ولا الكلام ده أنا ديني هدور فيه بنفسي وفي خ- رحلة البحث في الإسلام جا- جات لي صدمة ورا الثانية الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا على الرسول وإن أخلاقه هو جه ليتمم مكارم الأخلاق لقيت لقيت اقل واحد في الشارع واقل واحد دخل السجون او اكتر واحد دخل السجون ما عملش الاعمال اللي عملها الرسول من قتل لام قرفه وشقان الصين حاجات كتيره كان عملها وابتديت اتساءل ازاي هو الرسول يكون بهذه الاخلاق امال انا اعمل ايه آه، آه، آه، قعدت في رحلة البحث فترة طويلة بعديها وصلت إلى المرحلة إن القرآن ليس من عند الله ومحمد ليس رسول الله من كتب المسلمين نفسهم يعني من كتب التفسير وسبت عقلي هو اللي يقتل في الكلام ده واحد يقتل واحدة بالمنظر ده فين الرحمة يشقها نصين فين الرحمة مهما عملت فين الرحمة آه، بعد فقد الثقة في العلماء وبعدين بعد ف- فقدت الثقة في القرآن وفي آه، رسول الإسلام أنا أعلم تماما إن الله موجود وخلق كل شيء بدأت أبحث رحلة البحث عن الله قلت الله ثم يعني ما هو من البداية هو قايل ان الناس دول كفرة وقالوا لنا ان الناس دول كفرة طب ما اشوف الكتاب بتاعهم وبالصدفة كان عندي الكتاب انا كنت آه، شارياه سن يعني بعد سن 13 اشتريت الكتاب المقدس وكان عندي وابتديت أ- ابحث فيه بشكل جديد آه، و- وسألت نفسي هل الكتاب المقدس ده محرف مش قالوا انه محرف ابتدي ادور الاول على اول خطوة هل هو محرف ولا لا من الناحية المنطقية اكتشفت انه مش محرف من الناحية التاريخية مش محرف من الناحية العلمية مش محرف يعني بكل الصور الكتاب ده ما ينفعش انه يتحرف لا- لان ابسط حاجة لو اليهود حرفوا كتابهم يبقى ابسط حاجة هيشيلوا اللعنات والحاجات الصعبة اللي هم عملوها آه، في حياتهم اللي موجودة جوه الكتاب المقدس لكن ثلاث ارباع التوراة بتتكلم على الحاجات الغلط اللي هم عملوها فبالاولى كانوا شالوا الحاجات دي دخلت على حاجة مهمة تانية اللي هي النبوات في الكتاب المقدس وبحث طويل واكتشف عدد ال- كمية ال- ال- النبوات الموجودة في الكتاب المقدس وهي في التوراة وبقية كتب الأنبياء كلها أبص نلاقي موجودة عن السيد المسيح طب هم لو عايزين يشيلوا نبوة وهم ما بيؤمنوش بالسيد المسيح طب ليه؟ ما كانوا شالوا ال- آه يعني آه كانوا شالوا النبوات دي كلها يعني أنا مش عارفة هم كانوا حاطين سيدنا محمد في راسهم ولا إيه؟ لا طلع الموضوع مش كده برضه بعد كده تأكدت تماما ان آه، ال- الكتاب المقدس ده مش محرف وابتديت ابحث في شخصية السيد المسيح وكلماته الرائعة وشخصية الله بقى في الكتاب المقدس شخصية رائعة غير اللي بتخوف غير اللي ب- البعبع اللي اللي كان مخوفني ما بيخليه ما- ما بيخلينيش انام الليل بعديها آه، آه، آمنت بالسيد المسيح آه، من خلال تعليمه الرائع حسيت قد إيه هو إله محب أنا ده اللي أنا محتاجاه الله المحب الله الذي يشفق على عبيده مش آه، مش شخص كده آه، بيستنى يودي الواحد النار أو الجنة و- و- وبخت- وبختك يا مبتي آه، من بعدها آه، نشكر ربنا بقيت أنام بهدوء آه، مفيش مشكلة عندي عرفت ان السيد المسيح هو مخلصي سيدي ومخلصي عرفت آه، قد ايه امنت آه، اتغيرت حياتي كتير آه، الهدوء بقى آه، في قلبي اكتر في سلام في قلبي آه، واجهت ظروف صعبة جدا بسبب آه، معرفتي للرب يسوع المسيح لكن آه، آه، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في كل حين آه، رغم كل الظروف الصعبة كان موجود معايا لحظة بلحظة وحتى ان انا بعد ما كنت بكره ربنا الاول دلوقتي بحبه آه، يعني اغلى حا- اغلى شخص في حياتي هو الهي ومخلصي يسوع المسيح وهتني احبه الى آه، آه، حتى القاه واحبه اكثر واكثر وانا مش خايفة ابدا من الموت مش خايفة ابدا ان انا انام واموت بالعكس اي لحظة آه، مستعد آه، هو يقبلني فيه آه، يعني انا ممكن آه، اموت فيها هكون معاه هكون فرحانة جدا نشكر ربنا على ان انا بقيت آه، يعني بنت لله بعد ما كنت عبدة آه، يعني خايفة دايما من ربنا اللي ممكن يؤذيني في اي لحظة آه، شكرا جزيلا انا قلت الاختبار في عجالة عشان انا عارفة الوقت شكرا جزيلا شكرا الرب يبارك يا اخت فرحه مكتوب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا الرب يزيدك فرحه واسمع لمسمى تعليق قدس ابونا على الاختبار امين آه انا سعيد جدا انا بسمع الاختبار تاني وتالت ورابع كل ما بسمع كل ما بكتشف حاجات جميله جدا لان دي لمسات حيه وحقيقيه انا ليا شويه تعليقات بسيطه برضو في عجاله آه حته ان وقع الانجيل في ايدك صدفه انا ما بعتقدش ان ده صدفه يا فرحه لكنه ترتيب إلهي أن خلاكي تقع الإنجيل في إيدك وتشتريه بعد كده فدي ترتيب إلهي وخطة ويد الله الخفية اللي بتحرك الإنسان حتى مهمة قوي أنت أثرتيها النهاردة وهي أنك ما كنتيش بتسمعي دفاع من المسيحيين عن أنفسهم فده دليل السكات علامة الرضا والاستسلام وهم فعلا بقى يبقوا مشركين وكفرة والى اخره وده بتخلينا ان احنا لازم نتكلم ونشكر الله ان اعطانا الوسائل والحريه ان احنا نوصل الصوت الى الكل. آه، جميل جدا انك انت بدات مع رحله البحث و... وفي البدايه اتصدمتي في القران وفي علماء الاسلام وبدات آه، المقارنه بين الاسلام والمسيحيه والكتاب المقدس والقران والرسول آه، ومحمد وال- والمسيح ووصلت في النهاية إلى اكتشاف الحقيقة آه، اللي هي مش قادر يكتشفها المسلم أو خايف المسلم أنه يكتشفها دايما لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تصدمكم تسئكم فدايما خايفين من الوصول إلى نقطة الصدمة لكن وصلت لها بالسلام ورأيت أن القرآن فعلا ليس كتاب من عند الله وأن محمد ليس نبي من عند الله لكن كل ده تأليف وهو ده اللي احنا بنعلنه قدام الكل بحرية علشان خاطر يقدروا يكتشفوه بأنفسهم والدراسة والمقارنة آه، قبلت المسيح مخلص شخصي ليكي ودي بركة كبيرة ثم الله كان وياكي في كل الظروف الصعبة التي نعرفها جيدا ولا زال الله يعمل بيكي ويستخدمك لمجد اسمه ولخلاص كثيرين قد أتوا نتيجة خدماتك ربنا يباركك ويزيدك من النعمة شكرا جزيلا شكرا يا أستاذ بونا آه، اليوم آه، سؤال آه، وموضوع هذه الحلقة هيكون عن المسيح ابن الله جناب القمص هياخدنا في الموضوع دوت ويعرفنا ايه ابن الله وجات منين وازاي ورد على بعض التساؤلات أمين اتفضل جناب القمص أمين هو ده الموضوع بالتأكيد مكمل للحلقة الماضية لما قلنا في الحلقة الماضية الله واحد ما هوش ثلاثة واحد فيه ثالوث وبعدين قلنا المسيح تعرضنا ليه إن هو ابن الله او كلمة الله ازاي يبقى ابن الله وكلمة الله وايه هي الحكاية ديت وكفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم ايه الحاجات دي كلها نشرحها برضو بهدوء وبمنطق قارنين الامور بعضها ببعض عشان كل واحد يكتب مذكره قدامه اكتب امسك ورقه وقلم لو سمحت واكتب الحاجات اللي انا بقولها عشان تقدر تبحثها وتبحثها بعد ما تخلص الجلسه ان شاء الله. احنا ايه ايماننا في طبيعه المسيح؟ ايه حكايه المسيح دي؟ اله ولا ابن اله؟ انسان ولا ابن انسان؟ كلمه الله ولا ابن الله؟ ايه الموضوع بالظبط؟ خليني نتكلم بهدوء وبساطه عن شخصيه المسيح. المسيح طبيعه مكونه من طبيعتين، له طبيعه مكونه من طبيعتين. الطبيعه الاولى هي الطبيعه الجسديه اللي احنا زينا بالظبط. لحم ودم وعظم اجهزه زينا تمام. انسان عادي زينا بس طاهر من كل خطيه. والقران بيشهد ان المسيح ايضا مسح من الاوزار. ف يبقى المسيح انسان بشري كامل خالي من الخطيه هذه الطبيعه الاولى عاديه انسان قد ظهر فيه وتجلى فيه الله زي كده ما بنقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الله ظهر تجلى في الجسد ده كل ايماننا في المسيح يبقى طبيعه من طبيعتين طبيعه جسديه وطبيعه الهيه الطبيعه الالهيه ظهرت في هذا الجسد تقول لي ده كلام برضو كفر هو ربنا بيظهر في حاجات ماديه معقول الكلام ده ايوه معقول طب وهل الاسلام والقران يشهد لذلك آه بالتاكيد افتح معايا قرانك لو موجود وياك على سوره الاعراف وتسمع الآية اللي بتقول وتجلى ربك للجبل في القرآن في سورة الأعراف وتجلى ربك للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا فيبقى إذا الله تجلى في جبل والجبل ده مكون من إيه؟ من حجر تجلى للجبل وشاف موسى فخر صعقا طيب وحتى تاني في سورة القصص حديث موسى وأيضا هو في سورة طه وأيضا في سورة النمل ثلاث سور قرآنية مكتوب فيهم حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر منها أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة حتة محددة إيه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وفي سورة طه لا إله إلا أنا وفي سورة النمل بورك من في النار ومن حولها ويقول المفسرون أن كلام الله تجلى لموسى في الشجرة أو تكلم الله من الشجرة إلى موسى يبقى إذا الله تجلى وظهر كما في الجبل هكذا في الشجر ظهر لموسى يعني الله بشهادة القرآن بيظهر في حاجات مادية وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله مش كده؟ طب بلاش جبريل حسب ما بيؤمن ال- الإسلام يعني جبريل كان بيظهر لمحمد في سورة ايه دحية الكلب ولما راح على رأي القرآن يبشر مريم العذراء فتمثل لها بشرا سويا تمثل لها يعني ايه ظهر لها بشرا سويا طب الملاك يقدر يتمثل بشر وخالق الملاك ما يقدرش يتمثل بشر برضه إذا إمكانية أن الله يظهر في شيء مادي ممكن ظهر في حجر اللي هو الجبل وظهر في شجر لموسى النبي وظهر أيضا في صورة إنسان الروحاني ظهر في صورة بشر وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله لكن ظهور ظهور وتعالوا بينا آه، لكلام بعض الفقهاء المسلمين وانا عشان الوقت بختصر فشهادة علماء المسلمين شهادة الدكتور الشقنقيري أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة باريس وأستاذ الشريعة الإسلامية في كلية حقوق جامعة عين شمس بالقاهرة قال نعرف أن القرآن يقول عن يسوع أنه كلمة الله وروحه صح سورة النساء آية 171 وترجمة هذه التسمية لا تنال المسيحي بأية صعوبة ليه؟ لأنه بيؤمن بيها ومن ثم كان الاعتراض على المسلمين ليه؟ ليه يا شيخ شقنقيري؟ يقول لك لاضطرارهم إلى الاعتراف بإلوهية المسيح ازاي بقى دي طب تركبها ازاي يا شيخ شخنقيري استنى عليه بيكمل الكلام ده على فكرة الكلام ده قاله وما نشر في جريدة الأهرام بتاريخ 26 5 سنة 1985 لأنه مترجم عن المجلة التاريخية للقانون الفرنسي والأجنبي في شهر يونيو 1981 واللي قام بالترجمة من الفرنساوي إلى العربي هو الدكتور محمد بدر أستاذ تاريخ القانون في كلية حقوق جامعة عين شمس طبعا ترجمه علشان خاطر يطعن في هذا الكلام عشان خاطر يفصلوا الراجل ده من الجامعة لكن اللي يقول كلمة الحق يتبق وبعدين بقى بقى ما احناش عايزين نسمع الحق أم نرفضه يعني ايه يا شيخ شقنقيري ان الاعتراض على المسلمين لاضطرارهم الى الاعتراف بالوهيه المسيح ازاي ازاي يقول لك ما المسيح سؤال ما المسيح يجيب المسلم انه كلمه الله وروح الله صح لان في حديث قدسي وحديث الشفاعه يقول المسيح كلمه الله وروحه صح طبعا يا رأي يعني انت عايز تقول ايه يا شيخ شخنقير يقول لك ولكن هذه الكلمه كلمه الله وهذا الروح اللي هو روح الله هل هو مخلوق ام غير مخلوق الروح والكلمه مخلوق ولا مش مخلوق اه ده سؤال منطقي حلو قوي ايه رايك وعلى فكره هو ده نفس السؤال اللي اثاروه اهل الراي وعلم الكلام في الاسلام لما بيقولوا القران كلام الله فاثاروا قضيه طيب كلام الله ده مخلوق ولا مش مخلوق وانقسموا البعض قالوا مخلوق قالوا لا ازاي يكون كلام الله مخلوق يعني ربنا قبل كلامه ما كانش بيعرف يتكلم طب التانيين قالوا ايه لا لا لا يبقى كلام مخلوق يبقى كلام غير مخلوق قالوا الله الله الله الله طب احنا هنعمل زي النصارى اللي قالوا ان المسيح هو كلمه الله مش مخلوق واخد بالك هي وقع حيث بيص حيث بيص هي العمليه كده فالشيخ الشقنقيري بيقول ايه كلمه الله وروح الله مخلوق ام غير مخلوق اذا كان روح الله غير مخلوق فلا اشكال اذا كان روح الله غير مخلوق مش مخلوق فلا اشكال اذا فالمسيح لانه كلمه الله يبقى هو الله فالمسيح اذا هو الله لان غير المخلوق هو الله يا السلام واذا كان روح الله مخلوقا ده هو برضه بيكمل كلامه اذا كان روح الله مخلوقا فيكون روح الله وكلمه الله مخلوقين طب وماله ما انت ماشي في المنطق ماشي صح قال لك اذا فان الله كان قبل خلق الخلق بغير كلمه وبغير روح وذلك غير متصور على الاطلاق شا... شايف المنطق شايف المنطق الثالث المسيح كلمة الله وروحه طب مخلوق ولا مش مخلوق كلمة الله مخلوق ولا مش مخلوق وروحه مخلوق يبقى ربنا كان من غير روح في يوم من الأيام مش مخلوق خلاص يبقى المسيح هو الله لأن الله وحده غير مخلوق بس عشان خاطر يعني ايه افسر للمسلم احسن بعدين زمان عمال بيشد في شعره دلوقتي والحقوني خلقهوه او يمكن بيكسر الكمبيوتر بتاعه لا استنى احنا بنقول الجسد ده عادي مخلوق مش مشكلة جسد المسيح مخلوق لكن احنا بنتكلم على الروح اللي جوه المسيح روح وكلمة الله اللي تجسد في المسيح فالروح والكلمة مش مخلوق لأن ده روح الله وكلمة الله غير مخلوق أما الجسد فهو مولود من العذراء مريم وديت من الناحية الجسدية ما فيهاش أبدا أي مشكلة بالنسبة لنا طيب ازاي بقى المسيح يبقى ابن الله ده معقول ابن الله كلام ليس لازم معناه ليس حرفيا ان الله اتجوز وخلف زي ما بيقول بدعه المريميين لكن الولاده الجوهريه الروحيه زي آه، بنت شفا بنات الافكار النار ال- النور بيولد من النار تفرق الايدين تتولد حراره الله ايدي دي اتجوزت دي وخلفت حراره انا ما شفتهاش حامل في يوم من الايام بمنتهى الصراحه ابدا لكن تولد الحراره تولدت حراره تعبير لخروج الحراره من الشيء الله نور ونار ولادة نور من نار حاجة تانية عايز أقولها وأقولها للكل النبي محمد نبي الإسلام يعني سامحوني بقول النبي يعني لكنه لهم ما هم عارفينه يعني عشان يفتكروا محمد آه، عبد الله يعني آه، محمد آه، السادات آه، قال في سورة الزمر زمر آية أربعة لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء حلو ده القرآن نفسه بيقول كده لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ما هو ده المسيح اصعب اختار ولدا ومما يخلق كما يشاء طيب ده زود على كده في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد اختاره واصطفاه فهو أول العابدين يكونش محمد كان بيعبد المسيح من ورانا لأنه بيقول لك قل إن كان للرحمن ولد طب ما هو كان ليه ولد بس مش ولد بالناحية الجنسية ولا الجسدية ولا التناسلية لكن افرك ايديك كده يا اخ مسلم في بعض عشان تتولد الحرارة فتقدر تتذكر ان هناك ولادة ليست تناسلية ولا جسدية لكنها ولادة روحية يبقى ده رؤية الكتاب المقدس عن شخص المسيح رؤية القرآن والإسلام عن شخص المسيح نأتي إلى نقطة مهمة بقى الهرطقات اللي ظهرت ما هو كل واحد بيعمل فتك يقعد يفسر الكلام على مزاجه فبتظهر هرطقات هرطقات وبدع أي تعاليم غريبة فظهر نوعين من الهرطقات في المسيحية وشجبتهم المسيحية وحرمت تعاليمهم من ناحية جسد المسيح ناس قالوا ان المسيح ده انسان فقط جسد انسان عادي وده بدعة اريوس الهرطوقي بدعة اريوس الهرطوقي ان المسيح جسد انسان فقط مش اله ولعل هذا هو الفكر الاسلامي لان الاريوسية زحفت الى الفكر محمد عن طريق بحيرة الراهب وعن طريق القس ورقة بن نوفل ودول كلهم كانوا تابعين للهرطقات بشهادة التاريخ الإسلامي وفي بدعة تانية ظهرت قالت لا مين قال كده المسيح مش إنسان أبدا ده المسيح ده هو الله وتتقرب الفكرة زي مثلا جبريل لما تمثل لها بشرا سوية فيقول لك ما كانش بشر يعني ليه لحم ودم لا كان روح بس متمثل في فقالوا لك المسيح كده كان روح متمثل في شكل في شكل انسان لكن مش انسان غلط وايضا بدعه خاطئه لا تقبلها المسيحيه ايماننا ان المسيح انسان ظهر فيها الله تجسد فيه كلمه الله وروح الله عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد طب ايه موقف الاسلام من هذه البدع اللي هربت وراحت إلى الجزيرة العربية آمن محمد بفكر آريوس عن طريق بحيرة الراهب وده موجود في السيرة العربية معروف في التفاسير كلها وآمن بكلام وعقيدة القس ورقة بن نوفل اللي كان بيتعلم على ايديه طول ما كان زوج لخديجة لمدة عشرين سنة هو يتعلم على يدي ورقة بن نوفل ويلقنه بشهادة السيرة النبوية أيضا فيبقى محمد اقتنع بفكر أريوس الذي يجرد المسيح من لاهوته فكرة اللاهوت الحل فيه وبالرغم من كده كانت بتفلت منه حاجات يتكلم فيها عن لاهوت المسيح انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروحه منه هيفلت فين ويروح فين ما هي لازم الحقيقه تظهر مش عارف فاذا محمد خد الجنب بتاع ان المسيح انسان بس مش اله وعشان كده ابتدى يقول آه ان كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم بينفي هذه البدعة اللي احنا نفناها ان المسيح الله فقط لا احنا بنقول المسيح اله ظهر في انسان فعندنا اوطاخي اللي قال المسيح هو اله فقط احنا شجبناه وحرمنا البدعة بتاعته فجه محمد يحرمها هي نفسها طب ما احنا حرمناها من قبل كده ومن هنا نستطيع ان نلخص اللي احنا قلناه المسيح انسان طاهر ظهر فيه الله تجسد فيه كلمة الله وروح الله بشهادة الكتاب المقدس وشهادة القرآن وشهادة علماء الإسلام الهرطقات اللي ظهرت ناس بيقولوا المسيح إنسان فقط أريوس وناس بيقولوا أن المسيح إله فقط أوطاخي والكنيسة حاربت البدعتين وجاء الإسلام الذي اقتنع بأن المسيح إنسان فقط كبدعة أريوس ومن هنا نحن نتكلم عن الإسلام لأننا ندين أريوس في الإسلام ندين أريوس الذي آمن به محمد الكنيسة قامت ضد أريوس وحرمته وشجبته واحنا من جديد بنقوم ضد بدعة أريوس التي ظهرت تحت اسم جديد وفي عباءة جديدة اسمها عباية الإسلام لكنه فكرة أريوس عشان كده في ناس مسيحيين كتير يقولوا لنا يا ابونا هتقوم علينا الناس واحنا مالنا ومال الاسلام وبتاع يا ابني طيب لو اريوس ظهر جديد تحاربوا الكنيسه ولا ما تحاربوش؟ تحاربوا طب اريوس في عباءه الاسلام نحاربه ولا ما نحاربوش؟ نحاربه مفيش غير كده احنا بنحارب الايمان لان يشيلوا من القران الايات اللي بتجرد المسيح من الوهيته واحنا مالناش دخل بالاسلام نهائي يشيلوها يشيلوا الايات اللي بتحض على قتل المسيحيين الايات اللي بتجرد المسيح من اللاهوت يشيلوها من القران يلغوها واحنا ما لناش حاجه عندهم في الاسلام ان شاء الله يعيشوا زي ما هم عايزين ويعملوا حكومات زي ما عايزه نملنا لكن احنا بنتكلم بس على المسيح بتاعنا اللي احنا عارفينه وبنلوم القرآن وأتباعه والمؤمنين به على هذه السفاهات التي يوجهونها إلى المسيح ويجردون من لاهوته احنا بندافع عن الإيمان بتاعنا ملناش دخل بالإسلام يعيش زي ما هو عايز بس يطلع من قلبه يشيل من القرآن الآيات اللي ضد المسيح وضد المسيحيين واحنا ملناش لا عزا بيه يعيشوا زي ما هم عايزين يبقى ديت حط دي قدام دي ما تقعدش تتكلم وتقول ابونا بيقول كده وبيهاجم الاسلام روحوا شوفوا الكلام شيلوا الهجوم بتاعكم واحنا مالناش دخل بيكم آه هذا ملخص سريع للقضية و- وأوجزها في هذا القدر من الوقت لضيق المجال الرب يبارك حياتك وتسابونا وكما أرسل الشيطان أريوس مرة أخرى يرسل الله أثناسيوس ليحمي الإيمان مرة أخرى بس مش أنا آه، رب يبارك حياتك وتسابونا أنا آه، أدمن الرب يبارك حياتك اتفضلي آه، وابتدي الأسئلة من الأعزاء الموجودين في غرفة البالتو
شكرا جزيلا
الصوت بيقطع يا وشكرا يا جماعة ابونا على موضوع الله المسيح ابن يسلمك.
الله وزي ما فرحة كانت بتقول آه، انه آه، عدم مدافعة المسيحيين عن ايمانهم كان بالنسبة لها دليل على ان آه، ال- اللي القرآن بيقوله صح فاحنا لازم ندافع عن ايماننا آه، استاذ يوسف الحق اتفضل معاك المايك
شكرا سلام المسيح سلام المسيح استاذ احمد سلام سلام المسيح سلام والنعم أستاذ أبونا.
سلام آه، عليكم.
بعد محاضرة جميلة عن المسيح ابن الله هناك سؤال هام في هذا الموضوع لما آه، خد المسلمين بيحبوا دايما يعرفوا وده السؤال اللي بيتسأل دايما كيف يظهر الله غير المحدود في جسد بشري محدود أو في شيء مادي كيف نضع هذا الإله خالق الكون غير محدود في هذه الأشياء المادية سواء الجسد أو الشيء المادي شكرا أمات محدودة شكرا جزيلا آه، عزيزي الفاضل صوت الحق وده سؤال بيتردد كتير وعشان كده احنا بنجاوب عليه كتير الله غير المحدود كيف يظهر في انسان او ماده محدوده ازاي يظهر هذا الموضوع اجاب عنه القران في سوره النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري الزجاجة لم تحدد النور لأن النور لا يحد اه لمبات محيطة بنا من كل جانب بتنورنا لكن الإزازة ما تقدرش تحجب هذا النور كذلك أيضا الله يوجد في كل مكان ويخترق كل شيء دون أن يحد بشيء كيف يظهر في جسد مادي صح ظهر في جبل وظهر في شجر وليس بغريب ان يظهر في بشر مع العلم ان البشر ارقى من الشجر وارقى من الحجر لأن الحجر نبات الحجر جماد والشجر نبات والإنسان إنسان عاقل شخص عاقل فإذا من باب أولى كتير إن هو يظهر في شيء آه، مادي وما فيش أبدا أي مشكلة شكرا جزيلا يا أستاذ الحمد شكرا يا سمونة آه، السؤال الذي يليه أدمج ربي يبارك حياتك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه اتفضلي Live TV 7 معاكي المايك
شكرا آه، الحقيقة آه، في سؤال جالنا دلوقتي السؤال بيقول آه، مش انت بتقول ان المسيح هو ابن الله آه، يبقى كده ده كفر شرك بالله ببساطة يعني كويس ده السؤال لكن انا طبعا آه، شكرا.
مش سؤالي انا ده سؤالي اللي بعت السؤال شكرا جزيلا آه، شكرا جزيلا وده سؤال برضو بيرد على خاطر احبائنا المسلمين بيحاولوا ان هم يفهموه وزي ما قلت وراح اقول دايما ونظل نقول ان كلمه ابن لا تفيد الولاده الجسديه فحسب معناها الحرفي الولاده الجسديه التناسليه لكن بتستخدم في اللغه استخدامات اخرى زي مثلا ابن الوطن ابن النيل ابن الباديه وهكذا وفي سورة البقرة أيضا مذكورة ابن ولا تفيد التناسل زي سورة البقرة آية 215 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل تنفق عليه بالخير الله طيب الوالدين عرفناهم والأقربين فهمناهم واليتامى كلنا نعرفهم والمساكين معروفين طب ابن السبيل ده يطلع مين السبيل يعني الطريق اه شفت بقى ابن السبيل ده يبقى السبيل الله يرحمه كان اتجوز الست سكة وخلفهم اسم الله عليه ابن السبيل هل القرآن يقصد كده يا جماعة مش ممكن طبعا ابن السبيل كلمة ولفظة تستخدم بمعناها البلاغي ويفسرها آه، المفسرون أنه الملازم للطريق ملازم للطريق ابن فجاب بمعنى ملازم وبنت الشفا ملازم للخروج وابن النيل اللي من النيل وهكذا في كل هذه الأمور بنجد المعنى بتاع ابن تتجاوز المعنى الحرفي طب اسمع شوف الحكايه دي بص الحكايه دي حديث قدسي يقول الله بيقول الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي يعني نهار إيه؟ ده مش عيل واحد مش ابن واحد ده بقى عيال ده ده كده- ده ترى ربنا ده بيخلف من ورانا يا نهار ابيض على القضيه ازاي الكلام ده عيالي وده مش شرك بالله ربنا ليه عيال يا عمو لما تحب تفهمها عيالي ابنائي في الحديث ال- القدسي بتفهمها صح لكن لما تيجي عن المسيح ابن الله لا تربست بقى مش أ- لا لا خلاص ما تجيش لا. طب بقى طلع لي بقى اولاد ربنا الفقراء عيالي اولادي الذين اعولهم صح ودول الأولاد كناية عن الأولاد إذا الموضوع يا أحبائي موضوع قصور في الفهم مش بس قصور في الفهم لا دي عطرسة في الفهم مش عايز يفهم معترس مش عايز يفهم ليه؟ لأنه لو فهم هيصدم ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تصدمكم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم آه، كلمة ابن لا تفيد التناسل فقط ولكنها تفيد أيضا المعنى العام وهو الولادة الروحية الولادة الجوهرية آه، العلاقة اللصيقة بالله تفضل.
شكرا يا سمونة أدمن الرب يبارك حياتك المايك مع حضرتك السؤال التالي ويا ريت في عجالة كي نف- ناخد أكبر قدر ممكن من الأسئلة اتفضلي
انقطاع في الصوت مع طب ال Paltalk شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد آه، آه، اتفضل Live TV 13 معاك المايك
آه طيب شكرا آه، Live TV 9 ربي يبارك حياتك واهلا مجددا استاذ احمد اهلا بيك والموضوع رائع جدا آه، قدس ابونا زكريا ربي يبارك حياتك عيش آه، هناك أيضا سؤال يتردد آه، مع أحبائنا آه، ال- آه، المسلمين يعني يقولون آه، إن لفظة ابن تشير بكل يقين إلى وجود علاقة جسدية جنسية مع أن القرآن واضح يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فما رد آه، لبسك يعني شكرا المايك معك يا أمير شكرا جزيلا آه، عزيزي الفاضل سرتين وانا مبسوط الاحباء المسلمين وكانهم لم يسمعوا شيئا وبيرسلوا هالتسالات لكن العذر اللي يقبل ليهم انهم جايز يكونوا بالتساليات التساليات دي بعد- بعتنها يعني قبل شرح الموضوع وعموما ترديد آه، الاسئله شيء مفيد جدا آه، عشان خاطر توضيح المعنى والتركيز عليه آه، فالمعنى ان كلمة الولادة زي ما شرحنا كثيرا ونعود فنشرح لا تقتصر على العلاقة الجسدية التناسلية الجنسية الا بقى في واحد بقى مخه مركب على الجنس كل ما تيجي كلمة ابن يشتغل يقول لك اه دي الحكاية كده لا ده يبقى مخه مركب شمال ومركز على الحكاية دي لكن المخ النظيف ما يفكرش بهذا الاسلوب اطلاقا فكلمة ابن وكلمة ولادة ممكن تكون في ولادة روحية ولادة جوهرية آه، ولادة الحرارة من الاحتكاك ولادة النور من النار عادي كلمة الذي لم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد برضه بيتكلم عن الولادة الجسدية الولادة التناسلية لكن لما يقول الفقراء عيالي يبقى في ايه ابن السبيل يبقى في ايه لازم تبقى جسديه يا ريت وبعدين القران بيركز قوي على آه، الحاجات الجسديه لان في ايه عندهم في سوره الانعام ايه 101 تقول ان كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبه التركيز كله على الجنس ان يتجوز ويخلف عيل لكن لابد ان يرتقي القارئ فوق مستف- مستوى الكاتب إلى أن هناك ولادة غير جسدية وغير تناسلية أمين امين شكرا وتسابونا ادمن الرب بارك حياتك السؤال الذي يليه من فضلك
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا
معلش آه، اتفضل عندنا متهيألي وقت قليل آه، هنقول يا دوبك سؤالين آه، اتفضلي Live
ألو صوت آه، شكرا ليك يا Live TV 9 وانا جاني النهارده آه، سؤال برضه على الموضوع ده آه، وبيقول آه، هل خلت السماء من الله عندما كان على الارض حسب قولكم؟ وده سؤال بيتكرر كتير خالص يا ابننا مع اخواننا المسلمين فيا ريت قدسك آه، تقول رايك في السؤال ده آه، والرد عليه، اتفضل مايك معاك يعني.
أمين أنا مبسوط أن كل أسئلة الم... كل أسئلة المسلمين بتيجي عشان خاطر نقدر نجاوب عليها وعشان توضح الصورة قدامهم هل خلت السماء من الله لما كان على زي احنا ما بنقول متجسدا في المسيح بنرد عليهم بسؤال طيب ولما تجلى ربك للجبل هل خلت منه السماء لما كان متجلي للجبل لا ده موجود في كل مكان طيب ولما تجلى لموسى في الشجرة وتكلم منها هل خلت السماء من الله وهو في الشجرة سؤال طب وأكتر من كده في الحديث القدسي اللي بيقول إن الله في تلك الليل الأخير بينزل إلى السماء الدنيا ففي نزوله إلى السماء الدنيا خلت منه السماء العليا ولا حصل إيه؟ طب ولما هو في السماء العليا أو في السماء الدنيا هل خلت منه الأرض؟ ولا إيه الموضوع؟ لا الله موجود في كل مكان ولا يحده مكان فلا يخلو منه مكان موجود على الأرض بس عملية ظهور ولكن موجود في كل مكان يرى ولا يرى لكن لما يظهر نفسه في حتة يبقى هنا بيبقى الظهور الإلهي الظهور الإلهي رغم أنه موجود في كل مكان اتفضل شكرا يا استاذ بونا آه، admin آه، رب يرحمك شاكر لتفهمك لقصر الوقت يا ريت آه، اخر سؤال في الحلقه
Live TV 9 اتفضل المايك ايوه فور فور اتفضل لو عندك سؤال
آه، يا ريت آه، اي حد يدينا السؤال عشان آه، قصر الوقت
طيب آه، في الاستوديو يمكن يكون وصل لكم الأسئلة تقدروا تدوها ل- لأخونا أحمد آه، لو وصل لكم الأسئلة على ال site ولا حاجة أو بفاكس في أي سؤال يا حبيبي وصلك؟
آه، ايوه يا استاذ بونا أي
آه، لا يجوز أن تضرب الأمثال عن الله فالله لا يشبه بشيء والتشبيه في هذه الآية ليس عن الله بل عن نوره ما قال قدسك في ذلك اه حلو خلاص جميل طيب ال- الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري الله نور السماوات والأرض مثل نوره فبيقولوا إن ده مثل للنور مش مثل لله أما أمر عجيب بصريح العبارة لما بيقول لك الله نور لما يبقى مثل هذه النور يعني مثل الله مثل الله ولا الناس ما بتفهمش عربي هنفهمها عربي الله نور ومثل النور بتاعه كمشكاة فيها مصباح يبقى اذا ده الله هو اللي بيشبه كده وعلاوة على ذلك احسن يظن الناس ان انا بتكلم من عندي لكن ده تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الله يوسف علي وصفحة 800 76 اهو 876 بتاع الشيخ يوسف علي بيقول ايه 876 في التفسير اه بيقول ان النور الذي في الطبيعة ما هو الا انعكاس النور الحقيقي وهذا النور الحقيقي هو الله ونحن لا نستطيع أن نفكر في الله إلا من خلال التعبيرات التي ندركها بحواسنا ده الإدراك بنفس الحواس إذا مثل نوره يبقى هو بالظبط ما تشبهش به ليه وصحيح البخاري بيوضح هذا الكلام آه، بمعنى واضح ان الله ممكن ان هو يكون موجود في حتة وفي نفس الوقت موجود في مكان تاني لما بيقول أن بينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل شكرا جزيلا على أسئلتكم واتفضل معك المايك عزيز.
شكرا يا أستاذ بونا شكرا لمشاركات الإخوة والأخوات من البالتوك الرب يبارك حياتكم آه، ودلوقتي آه، جناب الأم زكريا بطرس آه، هيشارك معانا آه، في لمحة من محبة الله من الكتاب المقدس اتفضل
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل واحنا بنتامل تامل بسيط جدا من رسائل من سفر حسقيال النبي واصحاح 16 آه، بيقول حاجه جميله قوي حسقيال النبي بيقول اما ميلادك تشبيه برضو كبير وجميل اما ميلادك ايتها النفس البشريه يوم ولدت فقد طرحت على وق- وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك الناس مش قبلنا مين يا ترى اللي بيتولد ويترمى على وش الأرض بكراهة نفسه غير اللقيطة بنت زنا فبيرموها بيتخلصوا منها طب واحنا كنا كده اه بالخطية حبل بي وبالأسم ولدتني أمي مولودين بخطية آدم الأصلية اللي احنا ولدنا بيها يقول فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحرم الله بيمر بينا في زمن الخلاص زمن الفداء زمن المحبة طول ما انت موجود على الأرض هذا هو زمن حبك الله بيحبك يقول فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك يعني بيغطينا بيستر علينا عشان ما نتفضحش وده اللي حصل مع المرأة التي أمسكت في ذات الزنا دول الناس اللي بيدينوها وحبوا يرجموها فالسيد المسيح قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر ولا واحد كل واحد تذكر خطاياه ورمى الحجر اللي في ايده مشى فنظرت للمسيح المسيح قال لها أما دانك أحد يا امرأة قالت له لا قال لها وأنا لا أدينك اذهبي ولا تخطئي الله مستعد ان هو يسامحك بمحبته الكبيرة الله مستعد ان يغفر خطاياك بمحبته الكبيرة ينسى كل الماضي يلقيها في بحر من النسيان ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك ودخلت معك في عهد فصرت لي غسلتك بالماء للتنظف ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة فجملت جدا جدا وصرحت لي مملكة لأنه قد صار جمالك كاملا ببهائي الذي وضعته عليك شوف حب ربنا قد ايه من لقيطة إلى ملكة الله بيدعوك يا عزيزي رغم الخطايا الكبيرة اللي انت عملتها ويدعوك يا أختي رغم الخطايا الشنيعة التي فعلتيها مستعد ان هو يغسلك ويسترك ويكفر عن خطاياك ويبارك حياتك فتصيري جميلة جدا جدا بالنعمة أمين شكرا جناب قنص بالنيابة عن جميع المشاهدين وأعزائي في غرفة البال توك وبالأصالة عن نفسي أشكر جناب قنص زكريا بطرس الرب يبارك حياتك عزيزي المشاهد مكتوب أيها الإخوة إن مسارة قلبي وطلبتي إلى الله من أجلهم هي للخلاص لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله وليس حسب المعرفة لأنهم كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله إذا أردت أن تخضع لبر الله هو أن تعرف اطلب الكتاب المقدس من عنوان المراسلة الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل وراسلنا بآرائك في العنوان البريد الإلكتروني الذي يظهر بعد قليل والرب معكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حوار الحق سلام عليكم
شكرا جزيلا